أهلا بيكم في حلقة جديدة من شاهد عيان قصتنا النهاردة مستوحاة من الكتاب المقدس من سفر أعمال الرسل الفصل الخامس والأعداد من 12 لحد 18 الجزء ده من الرسالة اللي بعتها لوقا لصاحبه ثوفيلوس بيتكلم عن معجزات شفا كتير حصلت لما كان رسل المسيح بيمشوا وسط الجموع في أورشليم عشان يبشروهم بالإنجيل اللي هيحكي القصة بتاعت النهاردة طوبيا وده واحد من الاتنين اللي وصلوا الرسالة اللي هي رسالة أعمال الرسل طوبيا قابل المسيح لما كان عمره 15 سنة وهو دلوقتي بيخدم المسيح من 30 سنة ودلوقتي خلونا نتعرف مع بعض على الأيام اللي اتولدت فيها الكنيسة المسيحية الأولى
اهلا يا غايوس ازيك يا توبيا تهيالي سمعت صوت الناس اللي مجتمعين بره الظاهر ان الدراسة اللي بنعملها عن الرسالة اللي جبتوها من لوقا شدت ناس كتير لدرجة انهم مالوا البيت عندي لازم ندور على مكان اكبر او نقسم الناس لمجموعتين المكان يدوب في حتة تقفوا فيها بالعافية علشان تتكلموا مع الناس المشتاقين لسماع كلمة ربنا كل البلاد اللي رحنا نبشر بالإنجيل فيها كنا بنلاقي الناس عندها نفس التعطش لمعرفة المسيح وكل الناس على اختلاف بلادهم وجنسياتهم لما بيسمعوا كلام ربنا قلوبهم بتنفتح وروحهم بيملاها السلام والأمل في الخلاص طوبيا وانا بصلي النهارده الروح القدس ارشدني اني اصلي لك انت تحديدا هو انت اللي هتتكلم معانا النهارده الحقيقة غايوس طلب مني إني أحكي لكم الليلة دي عن تجربتي كشاهد عيان على الجزء اللي هنقراه من أعمال الرسل في مجموعة من الناس اللي موجودين النهاردة ما سمعوش قصة إيمان طوبيا ناس كتير فاكرين إنه عشان يسوع كان يهودي يبقى يبقى اليهود بس هم اللي يقدروا يفهموا كلامه ويصدقوا المعجزات اللي عملها بس طوبيا طوبيا أكبر دليل على إن أي بني آدم ممكن يقبل المسيح ويآمن بيه مهما كان أصله أو مهما كانت جنسيته أو مهما كانت خلفيته
آه، أرجوكم تصلوا لي قبل ما نبدأ الاجتماع
يا إلهنا الصالح بنشكرك على نعمتك وعلى محبتك الكبيرة بنشكرك على الخلاص اللي اديتهولنا بدم ابنك يسوع المسيح على الصليب بنشكرك على الرسالة المشجعة اللي بعتها لوقا وعلى الاتنين اللي وصلوها عبيدك غايوس وطوبيا بنطلب منك يا رب انك تدي طوبيا نعمة من عندك وإرشاد من الروح القدس المس قلبه يا رب وهو بيروي أرواحنا من نبع كلمتك الفياضة أمين
إلهنا القدير إحنا بنعبدك إحنا بنمجدك لأنك خلقتنا ووهبت لنا الحياة أرجوك يا رب افتح قلوب إخواتنا الموجودين في الاجتماع لاستقبال كلمتك والشبع بيها بارك أخونا طوبيا واديله حكمة وإرشاد من عندك في اسمك الغالي بنصلي آمين يلا خلونا نخرج للناس اللي بره اهلا بيكم كلكم معلش انا اسف مفيش كراسي كفايه لكل الموجودين دلوقتي هنكمل دراستنا في الرساله اللي بعتها اخونا لوقا بس الاول هنسمع تجربه صديقنا طوبيا ونعرف ازاي يتقابل مع المسيح
شكرا يا سوفيلوس ازيكم كلكم انا وغايوس كنا اغراب وما نعرفش حد منكم بس انتوا خليتونا نحس اننا في وسط اهلنا واحنا اتشرفنا باننا موجودين معاكم وان كلمة ربنا جمعتنا سوا يسوع اتولد في عيلة يهودية وانا كمان اتولدت في عيلة يهودية بس في فرق كبير بين العيلتين يسوع اتربى في عيلة بتعبد ربنا وتحافظ على شريعة موسى وعايشة بمخافة الرب أما أنا وإخواتي فتربينا في عيلة كلها حرامية ومجرمين وناس عايشة بعيد تماما عن ربنا عشان كده ما كنتش أعرف أي حاجة عن المسيح المنتظر اللي هيجي ويبقى مخلص للعالم ولا بعبد ربنا اللي خلقنا ويستحق مننا إننا نطيعه ونعبده وأنا عيل صغير أبويا اتقتل وهو بيسرق بعدها عمي بقى هو رئيس العصابة وغصب عليا ساعتها إن أشترك معاهم في السرقة والإجرام لحد ما مرة وإحنا بنقطع الطريق عشان نسرق المسافرين رجلي انكسرت واللي كانوا معايا من عيلتي سابوني وهربوا وبقيت لوحدي هو ده الوقت هو ده الوقت اللي يسوع جه ودخل فيه حياتي الوقت اللي كنت فيه إنسان ضعيف يائس هربان من العدالة ومستقبله بالكتير يبقى شحات في الشوارع بني آدم بعيد عن ربنا وغرقان في الخطية وقتها جه يسوع بقلبه الحنين وشفى رجلي المكسورة وغفر كل خطاياي وخلاني اتولد من جديد اداني حياة أكتر من اللي كنت بحلم بيها كلها أمل وسعادة وسلام بعد ما قابلت يسوع بكام يوم شفت غايس اللي موجود معانا هنا دلوقتي واللي وقتها كان ظابط روماني احنا الاتنين اتعلمنا من يسوع ازاي نحب الناس ونحترمهم ونخدمهم سواء كانوا اهلنا واصحابنا او كانوا اغراب عننا شفنا بعينينا يسوع وهو, وهو بيشفي اللي عندهم امراض وشفنا كمان لما اقام واحد اسمه العازر من الموت وللاسف شفنا رؤساء الكهنة وهم بيحرضوا على قد البراءة والمحبة والشفاء لما حرضوا على صلب يسوع كنا موجودين لما صلبوه هو قال انه هيقدم حياته عشان يفدي كل الناس عشان غفران خطايا البشر ودلوقتي انتوا شايفين قدامكم اتنين واحد كان في الجيش الروماني بيعبد آلهة معمولة من الخشب والحجارة واحد عيلته من قطاع الطرق وما كانش بيعبد أي إله ومع ذلك إحدى الاتنين حضرنا قيامة يسوع من الموت وكمان كنا وسط الجموع اللي شافته وهو صاعد السما وسط السحاب محدش فينا كان عارف ازاي هنقدر نكمل رسالة المسيح بعد ما سابنا ولا ازاي كلامه هيوصل للناس وهو مش معانا بس النهاردة بعد 30 سنة كلنا شايفين رسالته بتنتشر في كل الدنيا والمؤمنين بيه بيزيدوا وبيتضعفوا يوم عن يوم ودلوقتي يا غايس ممكن انت تكمل لنا قراية الرسالة بتاعة لوقا
طبعا يا طوبيا وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يجسر أن يلتصق بهم لكن كان الشعب يعظمهم وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة وكانوا يبرؤون جميعهم
أشكرك يا غايس بالنسبة لشاب كان صغير زي وقتها كانت الحاجات دي عجيبة ومش مفهومة أنا حاسس من وشوشكم دلوقتي إن عندكم نفس الاستغراب أو في عينيكم نفس الأسئلة أنا ممكن أجاوب عن كتير من الأسئلة دي لما قريت الجزء ده من رسالة لوقا رجعني الأيام ما حصلت الأحداث دي انتوا فاكرين لما قلنا إن يوسف الرامي اتبرع بمكان كبير عشان نجتمع فيه وبقى أول مكان اجتماع للكنيسة كان كرم كبير منه انه يدينا مكان يحمينا من الاحتكاك بالحراس وكهنة الهيكل بس في يوم بعد ما اوضاعنا بقت مريحة وبقينا في امان بطرس طلب الاجتماع بينا
صباح الخير أول حاجة عاوز أشكر أخونا يوسف الرامي على انه بمنتهى الكرم ادانا المكان ده علشان نجتمع ونصلي ونتدرب على الخدمة فيه امبارح وانا بصلي الروح القدس قال اننا لازم ناخد كلمة ربنا للناس اللي محتاجين ليها وما يقدروش يجوا هنا ما ينفعش نقعد هنا مرتاحين ونحرم الناس اللي بره الحيطان دي من كلمة ربنا عشان كده هنرجع نروح رواق سليمان ونتحرك في شوارع أورشليم نعلم الناس عاوز أكبر عدد منكم معايا احنا هنخرج بعد نص ساعة
في اليوم ده تقريبا نص العدد اللي كان في بيت يوسف خرج للشوارع أكيد كان في ناس خايفة و... وناس تانيين مش عاوزين حد يعرف إنهم من أتباع المسيح بس في خلال أسبوع واحد ناس كتير قوي من اللي كانوا خايفين اتشجعوا وخرجوا معانا لما سمعوا أخبار عن الناس اللي بتشفى والناس اللي بتخرج منها أرواح نجسة وعن أعداد الناس اللي بتنضم للكنيسة كل يوم كل يوم كنت بمشي قريب من بطرس وبقية التلاميذ وأشوف بعين الناس وهما بيجيبوا قرايبهم وأصحابهم ومعارفهم العيانين ويحطوهم في طريقنا لما كان بطرس أو يوحنا أو اندراوس يقف ويصلي كل اللي كان عنده مرض يشفى منه واللي جواه روح شرير يخرج منه لدرجة إنه مرة بطرس كان ماشي وخياله خياله جه على واحد أعرج لقيناه قام ومشي ورانا وهو بيمجد ربنا ويوم بعد يوم كان بيزيد عدد المرضى اللي بيتشفوا من أورشليم وكمان من المدن اللي حواليها
ايوه اللي على الباب طوبيا اتفضل
ازيك يا بطرس أ- انا عارف ان الوقت متاخر وانك تعبان وعاوز تنام بس انا عندي اسئله محيراني ومخلياني مش عارف انام
تعالى تعالى اتفضل ارتاح يا ابني اسأل عن اللي انت عاوزه
طبعا انت عارف اني من عيله ما كانتش بتعرف ربنا واني عمري ما دخلت هيكل ولا اعرف حاجه عن شريعه موسى ولا عن المسيح المنتظر ايوه عارف بس انا لما قابلت الراجل السامري الطيب حكالي عن يسوع وقال لي ان لو صليت وطلبت اشوفه هقابله وده فعلا اللي حصل وشاف رجلي المكسوره واداني سعاده وسلام وامل في الحياه
انا عارف كل ده يا طوبيا لكن ايه السؤال اللي محيرك
بعد ما يسوع شافاني ومشيت وراه ثلاث شهور وشفته بيشفي الناس وانا فهمت انه بيقدر يعمل كده علشان هو المسيح بس في الكام يوم اللي فاتوا شفتك كنت بتشفي ناس كتير يمكن اكتر من اللي شفاهم يسوع في الثلاث شهور بطرس هو انت مسيح تاني
لا يا طوبيا انا مش مسيح تاني المعجزات اللي بتحصل دي مش بقوتي دي بقوة وقدرة ربنا والإيمان اللي جوه الشخص اللي بيشفي بيساعده يستقبل نعمة الشفاء من الله شوف يا ابني أنا راجل عادي كنت صياد سمك غلبان لحد ما قابلت يسوع ولمدة ثلاث سنين مشيت معاه شفته وهو بيعلم الناس وهو بيعمل المعجزات شفت قد ايه حب الناس وتجمعهم حواليه كبار وصغار وحسيت اني فهمت رسالته واني مؤمن بكل اللي بيقوله لدرجة اني قلت له اني مستعد اموت قبل ما انكره بس للأسف انا انا بشعر بالخجل كل ما اتذكر اللي هقوله لك في الليلة اللي خانوا فيها واحد من تلاميذه أنا أنكرته قدام الناس ثلاث مرات
ايوه في الليله دي انا وغايس كمان وقفنا من بعيد نتفرج احنا كمان انكرناه بسكوتنا ده ما كنتش تعرفه غير من ثلاث شهور لكن أنا مشيت معاه ثلاث سنين يعني ماليش حجة عملت شجاع وقلت له مش هسيبك واول ما جاريه صغيره شاورت عليا وقالت اني كنت معاه طلعت جبان قلت ما اعرفوش لكن يسوع محبته ملهاش حدود علشان كده سامحني وقبل توبتي وكلفني باني اوصل رسالته للناس في كل حته في الدنيا أنا فاكر كويس اليوم اللي جمعنا فيه على الجبل عشان يودعنا قبل ما يصعد للسماء قال لنا نفضل في أورشليم لحد ما يحل علينا الروح القدس اللي هيساعدنا ويدينا القوة والإرشاد عشان نوصل كلمة ربنا للعالم كله
يا ترى كده بقى جاوبتك على سؤالك يا طوبيا أيوة أنا متشكر أوي يا بطرس
دايما هتحصل حاجات تخلي جواك أسئلة تحيرك بس أنا مش دايما هكون موجود عشان أجاوبك خدها مني نصيحة يا طوبيا يسوع قال لنا إذا صلينا وطلبنا من ربنا إجابة على أسئلتنا الروح القدس هيرشدنا لكل الإجابات اللي تريحنا أقول لك على حاجة يا طوبيا يمكن تستغرب ليها أنا فيه جوايا أسئلة بتحيرني بس أنا متأكد إن الروح القدس هيفهمني الحقيقة وإن إجابة كل الأسئلة لازم هتكون متفقة مع كلمة ربنا وبتخدم رسالة المسيح على الأرض واخد بالك معايا أنت لسه صغير يا طوبيا وأنا معتمد عليك وعلى الشباب اللي زيك إنهم يكملوا الرسالة ويوصلوا كلمة ربنا لكل الدنيا لحد ما يرجع المسيح مرة تانية فهمني يا طوبيا يسوع مرة قال انتوا شايفين الحاجات اللي انا بعملها انتوا هتقدروا تعملوا زيها وافضل منها لان انا حاسبكم وابويا السماوي هيبعت ليكم الروح القدس خليك شجاع يا طوبيا ها خليك شجاع ودايما افتكر لما يبقى جواك سؤال اطلب من ربنا الاجابه وهو هيرشدك للحق والحكمه
خلال الفترة اللي ابتدت فيها الكنيسة الأولى اتعلمت حاجات كتيرة عن عطية الروح القدس كان واضح إن بطرس ربنا اداله ثلاث مواهب القيادة والوعظ وشفاء الأمراض أخوه هندراوس كانت موهبته الخدمة والإدارة أما يوحنا فكان معلم عظيم عنده حكمة أكبر من سنه ومتى كان عنده قدرة كبيرة على أنه يقنع اليهود أنهم يقبلوا المسيح كمخلص بحكم خبرته في التوراة والنبوات اللي فيها كلام كتير عن المسيح وكان ده نفس الحال مع بقية التلاميذ والرسل كل واحد ربنا مديله موهبة برنابا مثلا كان موهوب في أنه يشجع الناس وأنا دلوقتي بشجعكم أنكم تصلوا لربنا بإخلاص عشان يديكم مواهب من عنده وتوعدوه انكم هتستعملوا المواهب دي لمجد اسمه انا واثق ان ربنا هيديكم نعمه كبيره واتمنى تستخدموها لخدمه كل الناس اللي محتاجه توصل لها كلمه ربنا وتاكدوا ان شرف كبير انكم تسلموا ارادتكم للروح القدس اللي جواكم وهو هيرشدكم تعيشوا حياتكم كما يحق لانجيل المسيح
إذا كنت واحد من المؤمنين بالمسيح بس بتصارع مع الخطية والفشل افتكر قصة بطرس بطرس قلبه انكسر لأنه أنكر المسيح ثلاث مرات قدام الناس أو افتكر قصة طوبيا اللي كان عنده ماضي ممكن كان يفضل أسير ليه بقية عمره لو كنا عاوزين نخدم ربنا وإحنا معتمدين على قوتنا وقدرتنا الشخصية أكيد هنفشل لكن لو اعترفنا بضعفنا وخطيتنا وقبلنا نعمة الغفران وسلمنا حياتنا لربنا الروح القدس هيحل علينا زي ما حل على بطرس وطوبيا وهيرشدنا للحق والحكمة وهيدينا قوة من عنده تخلينا نقدر نخدمه كل أيام حياتنا ولازم تفضل علاقتنا متصلة بربنا بأننا نصلي ونطلب منه المعونة وهو دايما يساعدنا ويقوينا ويشجعنا إذا كنت لسه ما سلمتش قلبك للمسيح تبقى بتحرم نفسك من الحرية والسعادة والسلام اللي الإنسان بيحس بيهم لما بتتغفر كل خطاياه ويسكن جواه روح ربنا الراحة والحكمة والقوة ممكن تبقى عندك ببساطة لو إنك أمنت بالمسيح وسلمت حياتك لإرادته ومشورته لأن ربنا هدفه إننا نكون سعداء وأحرار وعايشين في كنفه أحسن حياة إذا كنت عايز تسلم حياتك للمسيح عليك أولا إنك تعترف بخطاياك وتتوب عنها وتآمن بالمسيح وتقبل حقيقة إن ربنا بيحبك وإنه بعت ابنه الوحيد عشان يموت بدالك ويفتديك بدمه لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية آمين
ألقيت بألواني وحبري مزقت جميع أوراقي انفجر البركان بصدري واجتمع الغيم بآفاقي حاولت مناورة الخوف فلجأت لألواني وزيفي فرسمت يوحنا على وجهي رسمت يوحنا على وجهي رسمت يوحنا على وجهي فوجدت فوجدت يهوذا بأعماقي ألقيت بألواني وحبري مزقت جميع أوراقي انفجر البركان بصدري واجتمع الغيم بآفاقي حاولت مناورة الخوف فلجأت لألواني وزيفي فرسمت يوحنا على وجهي رسمت يوحنا على وجهي فوجدت يهوذا بأعماقي آه آه إن تعبت آه إن تعبت آه آه إن تعبت وزرعت ما بين يدي فحصدت رخيصا ورديا أحرجني النور والصدق بلقى عيناك بعيني زرعت ما بين يدي فحصدت رخيصا ورديا أحرجني النور وحرجني أحرجني النور آه أحرجني النور والصدق بلقى عيناك بعيناك فلماذا تحبني لماذا وأنت تعلم كل هذا وتحبني آه تحبني تحبني لماذا آه، وزرعت ما بين يدي فحصدت رخيصا ورديا أحرجني النور أحرجني أحرجني النور آه أحرجني النور والصدق بلقى عيناك بعيني فلماذا تحبني لماذا وأنت تكشف ما بي وتعلم أني أصطنع الأشواق وأفتعل الروح هادية خبئني حبيبي من خجلي وارجع لحياتي طفولتها إن صديت أشواقي عني ولتشفي نزيف براءتها خبئني حبيبي من خجلي وارجع لحياتي طفولتها إن صديت أشواقي عني ولتشفي نزيف براءتها علمني الثورة وادخلني مدرسة الصدق مع النفس كي أهدم أنفاق الزيف ولأحيا طليقا في الشمس علمني الثورة وادخلني مدرسة الصدق مع النفس كي أهدم أنفاق الزيف ولأحيا طليقا في الشمس ولأحيا طليقا طليقا طليقا